Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers cinq émissions diffusées aux quatre coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la Ferme d'en haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve d'Ascq.
شكرا يا غربة علمتيني انتي احزان لك يا غربة ما عرفت اصحابي من عدواني يا لا لالي ويا لا لالي ويا لا لالي يا لا لالي يا لا لالي يا لا لالي شكرا يا غربة علمتيني انتي احزان يقولك يا غربة ما عرفت اصحابي من عدواني
الحمامة اللي طار اللي طاروا على على الحمامة اللي طار اللي طاروا على على الحمامة اللي طار اللي طاروا على فراق الغادي مرار اللي مشى ما ولا على الحمامة اللي طار اللي طاروا على
حبيبي المستمع في حياة الشعوب أصوات خالدة في القلوب وكم غنت الشعراء النسيان فاكر ولا ناسي يا ما حاولت أنساك بفكر فيك وأنا ناسي ولكن لا مستحيل مستحيل نسيان أصوات فننا الأصيل تلك الأصوات التي طالما دعبت أفراحنا وأحلامنا ودمعة حب شبابنا إنها ستبقى عائشة أحلى وأحلى كزهرة الصباح التي ولدت من جديد إذا أغمض عينيك أغمض عينيك حتى آخذ بيديك إلى الماضي سنين وسنين ثم افتحها في أضواء الأحلام في ليلة من ليالي رمضان مع عشاق فننا وهو ينادي وعطر الياسمين في أذنيه في صالة الفتح وهو يهتف يهتف
معقول هالقد انا هيمان صرتي لوحدك عالمي وناسي يمكن عكتر الشوق والحرمان والبعد اه
notre sort est enviable et qu'il est bon d'être blaireau. Nous le devons à Campus qui nous invite à la radio.
Des blaireaux sur campus sur 106.6.
وبقينا اتنين وبقينا اتنين والصلاة عالزين الصلاة عالزين وبقينا اتنين وبقينا اتنين والصلاة عالزين الصلاة عالزين اركب حصان الريح ما تقولش بالتلميح اركب حصان الريح ما تقولش بالتلميح تطلع جريء وصريح ما تصلوا على النبي
لاستاحش علي البيت لاستاحش علي البيت بسك من الرمحات لا تكدر قليبي شاغبني شاغبني فيك الليل والشعر والنجمات وشي بعيد هناك باقك خفى بسكات ما تقول لي وين اروح من وحشة الليلات ومسامر غثى الهموم ما تقول لي وين اروح لاستاحش علي البيت الشريط القادم
ده الغرام شاهد عليهم ويبكي زينا لخبة عينيهم وطيبة قلبنا شاهد عليهم ويبكي زينا سهرونا بالليالي جرحونا جرح غالي بالليالي والفراق كان من نصيبنا نعمة النسيان نصيبهم نعمة النسيان نصيبهم هي سيبهم سيبهم ولا تعاتبهم سيبهم سيبهم لو فراقهم يا قلبي نار وعذاب فارقهم ضيعوا الايام وراحوا وانا سالوا في جرحنا من يعيش في جراحه ويسامح ربنا الايام وراحوا وانا سالوا في جرحنا في جراحه ويسامح ربنا سامحنا لاما لاما قلبنا يا ما سامح يا والسنين يا قلبي بكرة هتحاسبنا وتحاسبهم هتحاسبنا وتحاسبهم إيه. الفلوم عليهم سيبهم سيبهم لو فراقهم يا قلبي نار وعذاب فارقهم والله أعنا على دمعنا وبيعنا ياخد بيدهم إيه. سيبهم سيبهم سيبهم لا تلوم عليهم ولا تعاتبهم سيبهم إيه. يا قلبي
وتحية لكل اللي قاعدين حواليا دي الحكاية عيون بهية عيون بهية تحية كمان تحية لسليم سحاب والفرقة الموسيقية كل الحكاية عايز تحية لبنانية طبعا هي عربية ماشي بهية كمان تحية للدكتورة رتيبة الحسني والأوبرا المصرية بالحكاية عيون بهية ويا بهية الخط ليلي مالهم ليلي دي عيونك يا صبية بالحب مليانين يا بهية خبريني مالهم بيك الليلي دي عيونك يا صبية بالحب مليانين قولي مجاريح الهوى يقولوا هي بهية وكل عشاق الهوى ظلميك بهية بهية كل مجاريح الهوى بيقولوا هي بهية وكل عشاق الهوى ظلميك بهية بهية وظلموا الميدية يا عيني وكل الحكاية كل الحكاية عيون بهية ما حد عدى ولا مرة حتى وشاف عينيها إلا ومال قالوا عن بهية طلبوا البنية قالوا عن بهية واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراحوا قال قالوا عن بهية ظلموا البنية قالوا عن بهية ما حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وما قالوا عندها هي ظلموا البداية قالوا عندها هي واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراحوا قال قالوا عندها هي وآه آه آه آه آه آه يلا ما حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وما قالوا عن بهية ما تردوا عليا قالوا عن بهية آه آه آه آه آه آه آه آه قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب في عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا ولا طبيب قالوا عن بنية بنية ياما ياما قالوا اللي الظلام الإله يكفي وكل الحكاية كل الرواية عيون بهية ياما ياما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب ياما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب حسن الصبية ياما ياما ياما ياما ياما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب ياما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب حسن الصبية ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ويا مقلوب دوبها ويا مقلوب ياما ويا مقلوب دوبها ويا مقلوب حسن الصبية ياما ياما ياما ياما كل الولاد بآخر البلاد كل الولاد بآخر البلاد عشق البنية ياما ياما ياما ياما وياما ياما ياما ياما ويا مقلوب دوبها ويا مقلوب ياما ويا مقلوب دوبها ويا مقلوب حسن الصبية ياما ياما ياما ياما كل الولاد بآخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد عشق البنية ياما ياما ياما ياما غارة الصبايا حتى المراية غارة الصبايا حتى المراية حسدت بهية وعيون بهية حسدت بهية وعيون بهية وعشق الصبية الصبية يا ما يا ما ماله قالوا عارفين هي يا ليل الأولى آه والثانية آه والثالثة والرابعة آه الأولى آه على القلب اللي ما تهناش والثانية آه اوعى تمشي وما تسمعوناش والثالثة آه على اللي صابر بس بخته ما جاش والرابعة اه على اللي في الدنيا لا مات ولا عاش حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا سابوا اللي يسوى وراحوا للي ما يسواش يا عم بقول يا عم يلي بلا عم تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عم يا عم يلي بلا عم تعال اما اعملك عمي وارفع بشأنك في البلد واقول عليك عمي مدام بحبك واريدك عن خالي وعن عمي ده ياما صاحب علوم وبيغلبه راجل عمي لكن الواطي مهما علي اصله يرد عليه غلطان يلي تقول لي القليل الاصل يا عمي لا والله هتحلو غير نسمع كمانجة بقى معلوم معلوم عيني الله يسلمك لا عيني رأت غزالة مش بتوجعني عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات إنما لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات قلت لها يا حلوة تتجوزيني قالت هات فلوسك هات ناولتها المية فوق الألف قالت اشرب بيهم شربات ده غيرك عمل لي سبع ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خليين من السوسة على بس بوسة ولسه بقول له هات يعني عين رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات إنما لها جوز عيون سود وخطوط حمر بغمازات قلت لها يا حلوة تجوزيني قالت هات فلوسك هات داولتها المية فوق الألف قالت نشرب بيهم شربات ده غيرك عمل لي سبع ملايين جنيهات ذهب وسبع فدادين قصب خاليين من السوسة على بس بوسة ولسه بقول له هات طب ما دام ليلتنا كده راح اقول كلام حلو من تاني مع احترامي لكل اللي قاعدين قدامي بقول يا زارع الورد عند الورد ورداني وردك على الناس خلى الورد ورداني انا بمدح اللي خلقني عبدنا شاني خلق الخلايق مفيش بعده ولا تاني وقلت يا قلبي سيبك من اللي بقالك فيه شريك تاني واترك سبيله ولا تندم عليه تاني احبابي قلبي طالبين مني عتب تاني وانا عفوف نفس ما بحبش عتب تاني وحلفت يمينين ما اخش لهم عتب تاني ده إن كان اللبن الرايب يرجع حليب تاني يبقى انتظار العجوز يرجع صبي تاني يا ليل طب الموال ده طويل شويه حضراتكم قاعدين معانا ولا لقيت طيره بتتألم ونار حامية بتكويها على عود الحطب واقفة وشوك الدنيا حواليها حواليها وصياد القدر واقف وبرصاصه حيرميها سألت عليها بدي أعرف لمين هي ومين ليها قالوا لي الأم سايباها وأبوها كمان ناسيها يا عيني ضحية في الدنيا يا خوف الوحدة تضنيها ده لو هب الهوى ليلة مسير العود يميل بيها وقلت يا يا يا يا رب ساعدني عشان اقدر انجيها شاورت في دنادلها وجتني وخدت بايديها وبنيت العش في العالي وكان قصدي اعليها ولما عششت جنبي وشفت الفرح في عينيها فتحت لحبها قلبي وقلت يا رب خليها وخدت من الشجر ورقه عجنته الحن حنيها وخدت من العنب خمره عشان اشرب واسقيها وخدت من العسل شهده عشان تاكل واغذيها وخدت من الهوا غنوه بصوت الناي اغنيها وجبت الورد من البلدي عملته تاج حليها وجبت بخور من الجاوي ابكرها وارقيها وجبت حرير من الهندي عملته الصار يداريها وليله في العيشة جالها واحد تاني يناديها سابتني للي كان وحدي ونزلت له برجليها مش كل واحد طب اللي نقول عليه طبال ولا كل من ركب الحصان نياش بيقول لي نقاش ولا كل من مسك الريشة موسيقار اه ولا كله مسك العصايه في الامتحان مش عارف انا في الامتحان هيمطر امتى لا مصر مع احترامي ليك بنت اسمها شبوره بيقول لي ساكن في شارع الضباب طبعا بقول مش كل واحد طب اللي نقول عليه طبال ولا كل من ركب الحصان خيال ولا كل من مسك الريشه رسام ولا كل من دق على الاوتار موسيقار ولا كل من قال يا ليل نقول عليه ده قال فن الليالي ده غالي والعبد لله سيد مين يقول الليالي الحلوه والموال وما حد عاد ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا ومات ألوان بهية ظلموا البنية ألوان بهية واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراح وقال ألوان بهية ظلموا البنية ألوان بهية قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب بعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بيني البيني يا ما يا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله قالوا عن بيني يا ما يا ما قالوا اللي في هواها يا عيني ماله وظلموا البيني يا عيني وكل الحكاية كل الرواية عيون بهية
mi amore
Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Campus 106.6 FM. Nous émettons en stéréo et vous pouvez nous retrouver aussi sur le net euh, www.campuslille.com.
Não t'havia mais se me de confiar Não era mais visão Olhar de nós criança Tá torna a brilhar de inocência
انا وذنبي وندم قلبي وندم قلبي على ذا الذنب انا بذنبي على بابك ومين يغفر سواك يا رب سبحانه سبحانه كلا وعلا حبيبي انت يا ربي بحبك وانت اعلم بي حبيبي انت يا ربي بحبك وانت اعلم بي بحبك روح ملت روحي واحبك نور ملا قلبي بحبك روح ملت روحي واحبك نور ملا قلبي واحبك توبة موهوبة لكل اللي يقول توبة انا وذنبي وندم قلبي وندم قلبي على ده الذنب انا بذنبي على بابك ومين يغفر سواك يا رب سبحانه سبحانه جل وعلا شانه دموعي سجدة على بابك تبوس يا آدابك ومهما الذنب أبعدني ولا قربني لرحابك ومهما الذنب أبعدني ولا قربني لرحابك بحبك توبة موهوبة لكل اللي يقول توبة وأنا وذنبي وندم قلبي وانهدم قلبي على ده الذنب أنا بذنبي على بابك ومين يغفر سواك يا رب سبحانه سبحانه جل وعلا شانه
عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما ذكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما ذكاها هدتها لي ماما عينيا هدتها لي ماما عينيا هدتها لي ماما عينيا هدتها لي ماما عينيا مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا مبهى ريحتها ومذكاها عندي وردة عزيزة عليا مبهى ريحتها ومذكاها هدتها لي ممو عينيا هدتها لي ممو عينيا هدتها لي ممو عينيا هدتها لي ممو عينيا مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تفرع عيني كيف تراها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا اجمل منظرها ومبهاها عندي وردة نتنور بيها ريحتها روحي تغذيها نتنور بيها ريحتها روحي تغذيها سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي يقعد امشي واربح ذاها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة وردة مزيانة بالنسمة ترقص نشوانة وردة مزيانة بالنسمة ترقص نشوانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة نعشقها وقلبي يهواها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا اهدتها لي ممو عينيا مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة
اللي نحبه نحبه نحبه يسلم عليا نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا اللي نحبه نحبه نحبه يسلم عليا ونعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا محلى سلام ويا عيني محلى كلام ويا روحي محلى سلام ويا عيني محلى كلام ويا روحي سلام وكلام يا روحي في ساعة ليا وجاني المرسول ويسأل وين أديه وسمعته يقول ومحبوب بغديه وجاني المرسول ويسأل وين أديه وسمعته يقول ومحبوب بغديه آه يا مشهور يا روحي تشوفوا عينيا اللي نحبه نحبه نحبه يسلم عليا نعرف قلبه قلبه قلبه قلبه يستنى فيا اللي نحبه نحبه قلبه سلم عليا ونعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي سلام وكلام يا روحي ساعة ليا اللي نتمنى عليا ما طال والقلب تهنى وارتاح البال اللي نتمنى عليا ما طال والقلب تهنى وارتاح البال اه والحب جمعنا يا روحي في ساعة ليا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا ونعرف قلبه قلبه قلبه يستنى بيا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى بيا محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي سلام وكلام يا روحي في ساعة ليا وجاني المرسول ويسأل وينادي وسمعته يقول محبوبي غادي وجاني المرسول ويسأل وينادي وسمعته يقول محبوبي غادي اه يا مشهور يا روح تشوفه عينيا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا ونعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا اللي نحبه نحبه نحبه سلم عليا نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي محلى سلامه يا عين محلى كلامه يا روحي سلام وكلام يا روحي في ساعة ليا
خليه يا قلبي طيب خليه يبكي عليك طول ما انت هتبقى طيب بكره هيندم عليك خليه يا قلبي طيب خليه يبكي عليك طول ما انت هتبقى طيب بكره هيندم عليك يا قلبي طيب وعشانك انت الدنيا وعشان ده اللي تاني قلبي طيب